مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث
كنا بنتكلم في الأسبوع الماضي عن طفولة موسى النبي وفي طفولة موسى النبي وجدنا إزاي إن طفل صغير في عصر مظلم محكوم عليه بالموت وموضوع في صفت أو في قفص ومرمي في المية من كان يظن ان هذا الطفل المسكين المرمي في الميه المهدد بالموت يصير من اعظم الانبياء ويصير قائدا لشعب ويصير القوه الجباره التي يعمل فرعون لها الف حساب يصير الانسان الذي يصرخ فرعون امامه ويقول اخطات الى الرب صلي من اجلي ليرفع الرب عني هذه الضربه من كان يظن مين كان يفتكر ان العيل الصغير الطفل البسيط المسكين هيبقى مصيره بهذا الشكل هنا وتذكرت عباره ايوب الصديق وهو بيقول للرب قد علمت انك تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك امر قد علمت انك تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك امر بالنسبه لربنا ربنا يقدر يعمل حاجات كتيره خالص احنا بننظر للحاضر فقط وجايز نستصعب بعض الامور ولكن لما ننظر لايد الله والصوره التي جهزها في المستقبل لهذا الحاضر نستغرب من كان يظن بالنسبه للطبيعه اللي قال عليها الكتاب كانت الارض خربه وخاويه وعلى وجه الغمر ظلمه مين كان يظن ان هذه الارض الخربه الخاويه المغموره بالمياه التي على وجهها ظلمه انها ممكن تتحول الى الطبيعه الجميله التي نراها الان المملوءه بالحياه نباتا وحيوانا وانسانا وفيها الجمال العجيب وفيها القوانين الطبيعيه لكن الله لا يعثر عليه امر احنا لو نظرنا للطبيعه في اليوم الاول نيأس لكن لو نظرنا الى صورتها كما يراها الله في المستقبل نقول له قد علمت انك تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك امر من كان يظن ان شاول الطرسوسي المضطهد للمسيحيه الذي كان يجر اناسا رجالا ونساء الى السجن وكان مخيفا في اضطهاده وكان الناس يصلون طالبين الانقاذ منه من كان يظن ان شاول هذا سيتحول الى بولس العظيم اكثر رسول من رسل المسيح تعب من اجل الخدمه والكرازه والتبشير وهو نفسه قال تعبت اكثر من جميعهم نقف امام صوره شاول الطرسوس المتحول الى بولس ونقول قد علمت يا رب انك تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك امر لا ننظر الى الامور مجرده عن ايد الله لو نظرنا الى المتاعب الى الناس الى الدنيا المظلمه مجرده عن ايد الله التي تعمل فيها نتعب لكن لما نشعر ان يد الله عامله في الكون نقول له قد علمت يا رب انك تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك امر من كان يظن ان جهال العالم يوصلون البشاره بالمسيحيه الى اقصاء الارض كلها من كان يظن ان مجموعه الصيادين البسطاء يستطيعوا انهم يقفوا امام العالم كله والى اقطار المسكونه بلغت اقوالهم ومسافه ثلاثين سنه من الزمان نجد المسيحيه امتدت من فلسطين الى سوريا الى اسيا الصغرى وامتدت شرقا الى الاردن الى العراق الى فارس الى الهند الى الصين وامتدت غربا الى اليونان والى ايطاليا والى اسبانيا وامتدت جنوبا الى مصر والحبشه من كان يظن هذا كله مسافه ثلاثين سنه لكن نقول له قد علمت يا رب انك تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك امر لو نظرنا للمساله في صورتها القاتمه نتعب لكن لازم كل امر ننظر اليه نضع جنبه قوه الله غير المحدوده التي يمكن ان تغير كل شيء نحن لا نعترف اطلاقا بالفشل ولا نعترف اطلاقا انه يوجد شيء لا تصل اليه يد الله الله يقدر ان يعمل كل شيء من كان يظن ان بطرس الجاحد الناكر الذي خاف امام جاريه امام جاريه خاف وقعد يسب ويلعن ويقول لا اعرف الرجل مين كان يظن ان بطرس هذا الخواف يقف امام رؤساء الكهنه وامام شيوخ الشعب ويقف امام السجون وامام الجلد ويقول ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس ويصلب ايضا منكس الراس ويتعب من اجل المسيح ويبشر ويروح ويجي من كان يظن هذا اعظم معجزه بيعملها ربنا هي تغيير النفس البشريه اعظم معجزه اعطيكم قلبا جديدا وروحا جديدا اضع قلبا جديدا في اعماقكم اغير حياتكم اخليكم شيء تاني نقول له قد علمت يا رب انك تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك امر مين كان يظن ان المسيحيه تستطيع ان تقف امام الدوله الرومانيه امام نيرون الجبار امام ديوقلديانوس الوحش امام ولاه الرومان امام ادوات التعذيب الوحشيه التي لا مثيل لها مين كان يظن ان المسيحيه العزلاء الضعيفه المسكينه تستطيع ان تقف امام الدوله الرومانيه وتحول الدوله الرومانيه الى الديانه المسيحيه أريانوس والي أنصنة الذي أمات كثيرين في مصر واللي كان كل شهيد يتعبوا منه يودوه لأريانوس علشان يعذبه بأكبر عذاب أريانوس أخيرا صار مسيحيا واستشهد من أجل المسيح من كان يظن هذا؟ لو اي واحد قال ان اريانوس ده اللي بيعذب المسيحيين هيبقى مسيحي ويستشهد كانوا الناس يضحكوا عليه لكن امام الله قد علمت يا رب انك تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك امر لونجينوس الجندي اللي كان واقف عند صلب المسيح الذي طعن جنب المسيح بالحربة من كان يظن أن هذا الجند اللي تجرأ وطعن قلب المسيح بالحربة يصير القديس العظيم لونجينوس الذي استشهد على اسم المسيح وله يومان تعيد فيهما الكنيسة القبطية من أجل هذا القديس الذي طعن المسيح بالحربة مين كان يظن لكن ربنا قادر ان هو يحول الظلم الى نور قادر يحول الشر الى خير قادر يغير جميع مجريات الامور بالايمان تستطيع ان تدرك ان الله يمكن ان يغير كل شيء لا تقف امام الايمان صعوبه ابدا والايمان لا يعترف بالياس فيه رجاء باستمرار ان ربنا يعمل عمل وربنا يغير وربنا يدبر وربنا يتدخل والذي لا تستطيعه حكمه الناس تقدر عليه حكمه الله والذي لا يستطيعه الضعف البشري تقدر عليه قوه الله قد علمت يا رب انك تستطيع كل شيء ولا يعصر عليك امر مين كان يظن مين كان يظن ان اغسطينوس الفاسد الماجن الشرير الذي بكت عليه امه بدموع غزيره انه يصير القديس العظيم اغسطينوس الذي ينتفع العالم كله من تاملاته مدى الاجيال الطويله ربما الناس كانوا يظنوا أقصى ما يمكن إن الراجل ده يتوب لكن مش يتوب بس وإنما يصير قديسا ويصير له هذا التأثير العميق الطويل المدى دي أمامها تقول قد علمت يا رب أنك تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك أمر مين كان يظن ان اسحاق المساق الى الى الموت لكي يقدم محرقه وخلاص شال الحطب واتحط وابوه رفع السكين وخلاص من كان يظن ان اسحاق هذا الذي سيموت يصير نسله مثل نجوم السماء ورمل البحر وبنسله تتبارك جميع قبائل الارض من كان يظن هذا لكنك يا رب تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك امر غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله من كان يظن ان داوود الطفل يقدر على جولياط الجبار مين كان يظن دي الطفل داوود يقدر على جولياط الذي عجز امامه كل الجيش ووقفوا خايفين منه علمت يا رب انك تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك امر عندما دخل مرقس الرسول الى مصر كانت مصر عجيبه كانت مصر فيها العبادات الفرعونيه الكثيره التي لا تحصى كانت مصر عندها رصيد ضخم من الالهه بحيث انها كانت تصدر الالهه الى الخارج يعني بلاد اليونان اخذت قصه الاله اوزوريس وعملتها قصه الاله ديونيسيوس عندهم كانت بتاخد الالهه وتلبسهم ملابس يونانيه كان فيها العبادات الفرعونيه القديمه وكان فيها العبادة اليهودية اسكندرية كان فيها أحياء يهودية وكان فيها أيضا العبادات اليونانية من أيام الإسكندر الأكبر إسكندر المقدوني وكان فيها العبادات الرومانية من أيام أنطونيوس وكليوباترا وإكتافيوس إلى آخره وأيام المسيح كانت خاضعة لل للإمبراطورية الرومانية فيها العبادات المصرية بقيادة رع كبير الآلهة والعبادات اليونانية بقيادة زيوس كبير الآلهة والعبادات الرومانية بقيادة جوبيتر كبير الآلهة والعبادة اليهودية والعبادات اللي جاية من الشرق من الفرس من غيره وكانت فيها الفلسفة وكان فيها مكتبة الإسكندرية اللي فيها 300 ألف مخطوط قعدت النار ست أشهر تحرق فيهم ودخل مرقص الرسول راجل تعبان حافي جزمته اتقطعت من المشي وداها عند الإسكافي إنيانوس لكي يصلحها له من كان يظن أن مرقس هذا الصغير اللي اختلف معاه بولس الرسول وروحه في أول رحلة مين كان يظن أن مرقس الرسول ينتصر على كل هذه الديانات وعلى كل هذه الفلسفات وعلى بطش الرومان وأسلحة الرومان ويجعل مصر مسيحية كلها في وقت قليل من كان يظن هذا لكنك يا رب تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك أمر الشخص الذي يسير في طريق ربنا يشعر ان كل شيء سهل تعجبني جدا الآية اللي بتقول الجبل العالي أمام زربابل يصير سهلا الجبل العالي أمام زربابل يصير سهلا الإيمان يستطيع أن أن يشق طريقا في الصخر يستطيع أن يضرب الصخرة فتفجر ماءً يستطيع ان يضرب البحر الاحمر فيشق فيه طريقا يستطيع ان يسقط من السماء المن والسلوى يستطيع ان يحول شاول الى بولس يستطيع ان يحول لونجينوس الى شهيد يستطيع الاعاجيب امام الايمان لا يوجد شيء صعب الايمان هو القوه الجباره الفعاله التي لا تعترف بالمستحيل ولا تعترف بالصعب وتقول علمت يا رب انك تستطيع كل شيء ولا يعصر عليك امر تعجبني ايضا عباره بولس الرسول عندما قال استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني دي أستطيع كل شيء دي عبارة مش سهلة ده أستطيع كل شيء دي كلمة قيلت عن ربنا لا لم يقلها أحد على البشر علمت يا رب أنك تستطيع كل شيء لكن بولس أيضا قال أستطيع كل شيء مش ببشريتي ولا بقوتي في المسيح الذي يقويني استطيع كل شيء الشيطان طريقته ان يدفع الانسان الى الياس طريقه الانسان الشيطان ان يدفع الانسان الى الخوف الى التردد يشعره بالعجز يشعره بالضعف يشعره بعدم القدره يشعره ان الدنيا مسدوده امامه يشعره بثقل الصليب يشعره بضيق الباب وكرب الطريق يشعره بانه لا يستطيع ان يتقدم خطوه واحده لكن بالايمان تقول استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني الذي حول شاول يستطيع يحولني والذي حول اغسطينوس يستطيع ان يحولني والذي كان مع داوود امام جولياط يستطيع ان يكون معي والذي عمل مع جهال العالم ومع المزدرى وغير الموجود يستطيع ان يعمل معي ايضا علمت يا رب انك تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك امر على راي الحكيم عندما يقول الذي يرقب الريح لا يزرع الذي يرقب الريح لا يزرع اللي يقعد يقول النهارده امشير والنهارده زعابير والنهارده عواصف والنهارده رمل عمره ما هيزرع ازرع واللي يجرى يجرى ازرع واللي يجرى يجرى مهما هبت العواصف والانواء انت برضه صامد والله هو الذي ينمي قال الكسلان الاسد في الطريق الخوف علامه من علامات عدم الايمان لكن انت باستمرار اشعر انك تستطيع كل شيء لا تخف ربنا باستمرار كان يمنع هذا الخوف الخوف من الفشل الخوف من الفشل كان بيمنعه ربنا موسى كان خايف من الفشل موسى كان خايف من الفشل قال له مين انا يا رب اللي اقف قصاد فرعون انا ما اعرفش اتكلم انا انسان ثقيل الفم واللسان قال له لا هتروح وهتكلم فرعون ما يهمكش انا هكون لسان ليك انا اعطيك لسان هو هارون لكن لا تخف واذا بهذا الانسان ثقيل الفم واللسان يصبح لقبه كليم الله وكانت كلمه الرب تؤخذ على فم موسى اللي بيقول عليه ثقيل الفم واللسان لا تفشل حتى لو كنت ثقيل الفم واللسان انت الذي تكلم الشعب برضو ارميا كان خايف من الفشل قال له لا استطيع ان اتكلم لاني ولد قال له ما تقولش ولد لا تقل اني ولد لاني الى كل من ارسلك اليه تذهب لا ترتع من وجوههم لئلا اريعك امامهم ما تخافش انا جعلتك اليوم مدينه حصينه جعلتك اسوار من نحاس يحاربونك ولا يقدرون عليك لاني انا معك علمت يا رب انك تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك امر تستطيع تشتغل بارميه الطفل وتستطيع تشتغل بموسى ثقيل الفم واللسان وتستطيع تشتغل بالطفل داوود وتغلب بيه جولياط وتستطيع ان تشتغل بالطفل صموئيل وتبكت به عالي رئيس الكهنه انت يا رب تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك امر ربنا باستمرار كان يحارب الفشل ويحارب الخوف قال لي يشوع يشوع بعد ما مات موسى شعر بفراغ وشعر بضعفه شعر انه ما يقدرش يملى الفراغ الكبير بتاع موسى الجبار ربنا قال له لا تخف لاني معك كما كنت مع موسى عبدي اكون معك انت ايضا انت اللي هتعمل العمل كله جبروت واذا بالشيء اللي ما قدرش عليه موسى يقدر عليه يشوع العمل اللي مشي به موسى وما قدرش يكمله كمله يشوع لا تخف لاني معك ده ربنا تعمد بالاكثر ان يختار جهال العالم ليخزي بهم الاقوياء اختار ضعفاء العالم ليخزي بهم الاقوياء اختار المزدرى وغير الموجود اختار حصوايا واحدة من حصوات داوود كان يقدر يقول لي يا داوود اضرب سهم يا داوود اضرب بالنبال يا داوود اضرب بالرمح قال له لا هتضرب بحصوايا ليه لاني علمت يا رب انك تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك امر لا تخشى ولا تخف اولاد الله يمتازون ويتميزون بالقلب القوي الجسور الذي لا يعرف للخوف معنى ولا يعرف للياس معنى كل شيء مستطاع للمؤمن ده عباره كل شيء مستطاع للمؤمن في حد ذاته كنز كبير صدقوني لو ان هذا الكتاب المقدس كله اختفى من امامنا ولم تبقى امامنا سوى هذه الايه فقط كل شيء مستطاع للمؤمن كانت تبقى كفايه علينا كانت تبقى كفايه علينا انت عايز ايه اكتر من كده كل شيء مستطاع للمؤمن كل شيء بلا استثناء كده كل شيء مستطاع للمؤمن امام زربابل الجبل العالي يصير سهلا امام زربابل الجبل العالي يصير سهلا ده ربنا ضرب لنا مثلا في قدرته على كل شيء من الآيات الجميلة اللي جت في أشعية 54 بيقول ترنمي أيتها العاقر التي لم تلد أشيدي بالترنم ليه؟ لأن بني المستوحشة أكثر من بني ذات البعل وسعي مكان خيمتك ابسطي شقق مساكنك لا تمسكي أطيلي أطنابك شددي أوتادك لأنك تمتدين إلى اليمين وإلى اليسار ويرث نسلك أمما ويعمر مدن خربة لا تخافي لأنك لا تخزين يا سلام إيه الجبروت ده وسعي خيامك وطولي أولادك هيرثوا شعوب وهيرثوا مدن خلي قلبك واسع ترنمي أيتها العاقر التي لم تلد أولادك هيبقوا أكثر من أولاد ذات البعل علمت يا رب أنك تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك أمر لا يوجد شيء صعب أمام ربنا ولا أمامك أنت ما قالش الكتاب ان بس ربنا لا يعثر عليه امر ولا ربنا يستطيع كل شيء بس يقول ده ربنا صحيح ربنا قادر على كل شيء ده بيقول كل شيء مستطاع للمؤمن لو كل شيء مستطاع لربنا نقول معقول لكن كل شيء مستطاع للمؤمن تستطيع ان تعمل كل شيء ده في ايه عجيبه جدا لما الواحد يبص لها كده ينذهل شوفوا ينذهل ويقول له ازاي يا رب بتقول كده ده كلام هذا كلام صعب يا رب هذا كلام صعب صعب على اذاننا وعلى فهمنا شوفوا المسيح يقول لتلاميذه ايه يقول لهم الاعمال التي اعملها تعملونها واعظم منها اعظم منها ده احنا لما نعمل اعمالك بتبقى كبيره خالص لكن تعملونها وتعملون أعظم منها صدقوني أنا لغاية دلوقتي الآية دي أحيانا مش قادر أفهمها لما نعمل أعمالك بتبقى كبيرة خالص لكن تعملونها وتعملون أعظم منها صدقوني أنا لغاية دلوقتي الآية دي أحيانا مش قادر أفهمها لا أستطيع أن أفهمها إلا وأقول علمت يا رب انك تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك امر انت تعطي المعيا قوه وتعطي العاقر بنين اكثر من من بني ذات البعل نحن الضعفاء والمزدرى وغير الموجود تعطينا ان نعمل اعمالك ونعمل اعظم منها ده كتير علينا خالص كتير علينا خالص واحنا مكسوفين منك مكسوفين منك انك تقول لنا كلام من النوع ده مين احنا اللي تقول تعملون اعمالي وتعملون اعظم منها ده كتير بصحيح كتير مين فيكم يقدر يمشي في الايه دي كلام صعب كلام صعب لا يقابله الانسان بالفهم انما يقابله بانسحاق القلب لا يقابله الانسان بالفهم انما يقابله بالاتضاع والتذلل امام الله انت يا رب تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك امر الله قادر ان يغلب بالكثير وبالقليل الله قادر ان يغلب بالكثير والقليل قادر ان يغلب بجيش يشوع وقادر أن يغلب بحصاد داوود قادر أن يغلب بقوة شمشون وقادر أن يغلب بضعف الصيادين الجهلة الحرب للرب الحرب للرب والرب قادر ان يغلب بالكثير وبالقليل انت يا رب تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك امر الياس زي ما قلت لكم من تخاويف الشياطين الشياطين يخوفوك بالياس الشياطين يشرحون لك طول الطريق وصعوبه الطريق وحروب الط- الطريق وضعف الطبيعه البشريه ويحكون لك خطايا القديسين وسقطات القديسين ويتعبونك يقول لك انت مين انت كان غيرك اشطر لكننا امام الشياطين ومخاوف الشياطين نقول كل شيء مستطاع للمؤمن استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني المهم انك انت تامن المهم انك انت تؤمن بعمل الله في القديم وتؤمن بعمل الله في الحاضر وان قوه الله لا تتغير الله هو امس واليوم والى الابد ليس عنده تغيير ولا ظل دوران قوه الله التي عملت في الرسل يمكن ان تعمل الان قوه الله التي عملت مع موسى ويشوع ومع ارميا وداوود قادره ان تعمل الان قوه الله التي دكت حصونا والتي عمرت مدنا خربه قادره ان تعمل الان وكل اوان انت يا رب تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك امر المهم ان احنا نعمل مع ربنا المهم انك انت تحط ايدك في ايد ربنا ولا تخف يكون ليك قلب اسد من كان يظن ان التلات فتيه التلات فتيه يترموا في النار ويخرجوا سلام وحتى رائحه النار لا تمسك في ملابسهم ولا شعراية من من رأسهم تحترق من كان يظن هذا من كان يظن أن التلات فتية يمشوا في النار كأنهم في حديقة غناء ومعاهم رابع شبيه بابن الآلهة من كان يظن هذا مين كان يظن أن دانيال يترمي في جب الأسود والله يرسل ملاكه فيسد أفواه الأسود ده انا متهيألي الملك داريوس وهو واقف جنب الجب وبيقول يا دانيال قلبه بيتمزق من الداخل لان عارف مفيش حد هيرد عليه عارف ان دانيال بقى شويه عظم ولم يبقى منه الا بعض العظام واتى بقلب اسيف ووجه كسيف حزين على دانيال قال له ليحيى الملك الى الابد اوعى تخاف اسود ايه وبتاع ايه وجب ايه الهي ارسل ملاكه سد افواه الاسود ولا يهمك ده كلام ايه ده علمت يا رب انك تستطيع كل شيء ولا يعصر عليك امر انت يا رب قادر تقف قصادك خطيه تقف قصادك شهوه تقف قصادك مشكلة تقف قصادك تجربة يقف قصادك الناس الأشرار يقف قصادك العالم كله تقول إيه؟ تقول الحرب للرب والرب قادر أن يغلب بالكثير وبالقليل علمت يا رب أنك تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك أمر أولاد الله بروح الله استطاعوا انهم يعملوا الاعاجيب استطاعوا انهم يعملوا الاعاجيب لما بولس الرسول جه يتكلم على الناس دول في الرساله للعبرانيين شوفوا هقول لكم قال لهم ايه بيقول وماذا اقول ايضا لانه يعوزني الوقت إن أخبرت عن جدعون وبراق وشمشون ويفتاح وداوود وصموئيل والأنبياء الذين بالإيمان قهروا ممالك صنعوا برا نالوا مواعيد سدوا افواه اسود اطفاوا قوه النار نجوا من حد السيف تقووا من ضعف صاروا اشداء في الحرب هزموا جيوش غرباء الى اخره دول جبابره جبابره الله الذين لا يخافون جبابرة الله الذين لا يخافون يعني ايه جبابرة الله الذين لا يخافون ربنا لما كان يخرج للحرب كان يقول ايه اسمعوا كل واحد ضعيف خرجوه من الصفوف واحد لسه خاطب جديد ولا لسه متجوز جديد طلعوه من الصفوف واحد لسه مشتري له حاجة ولا أرض جديدة طلعوه من الصفوف خلوا كل واحد جبار بأس يخش ولذلك لما تقروا في سفر العدد يقول لك هؤلاء هم الجبابرة هؤلاء هم الجبابرة كل جبار قادر على حمل السلاح هو جندي من جنود الله لكن ما كانش بيعد الحابل والنابل واللي ينفع واللي ما ينفعش ابدا نقرا ايه في سفر العدد قال احصوا كل ذكر برأسه من ابن عشرين سنة فصاعدا كل خارج للحرب وقعد يعدهم ويقول هم دول جبابرة البأس انت برضو انسان بتاع ربنا تمسك سلاحك وتخرج تحارب للرب لا تضعف لا تخف لا تيأس لا ترتعد أمام القتال لا تهزك التجارب لا تهزك الضيقات لا تهزك الشهوات لا تهزك المخاوف انت جبار باس من جبابره الله انسان قوي قوي زي مين زي البيت المبني على الصخر تنزل عليه الامطار تنزل عليه الرمال تنزل عليه السيول تخبطه العواصف والرياح صخره جباره زي الجنادل اللي موجودة في نهر النيل من زمان المية تلطشها يمين وشمال وهي صخرة قائمة في وسط النهر مفيش حاجة تقدر عليها انت كده لهذا أنا لا أستعجب لما يجي يوحنا في سفر الرؤية ويتكلم عن الناس الضايعين في رؤية 21 8 بيتكلم على الناس اللي في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت شوفوا بيقول ايه بيقول وأما الخائفون حط الخائفون دي نمرة واحد وأما الخائفون وغير المؤمنين والراجسون والقاتلون والزناه بقى الراجسون والقاتلون والزناه حطتهم بعد بعد الخائفين الخائفين دول نمرة واحد واما الخائفون وغير المؤمنين والراجسون والقاتلون والزناة والسحرة وعبدة الأوثان كل دول بعد الخايفين وجميع الكذبة فنصيبهم في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت طب ما دام كده يبقى انت ما تخافش ابدا تخاف من ايه؟ ايه اللي يخوفك؟ ايه اللي يخوفك؟ ده انت تقول ان سرت في وادي ظل الموت لا اخاف شرا لانك انت معي ان سرت في وادي ظل الموت اهو كده احنا عايزين الرجاله اللي من النوع ده ان سرت في وادي ظل الموت لا اخاف شرا لانك انت معي طب وايه تاني ان يحاربني جيش فلن يخاف قلبي وان قام علي قتال ففي هذا أنا مطمئن أهو ده الكلام ده الكلام دول الرجالة بتوع ربنا صحيح إن يحاربني جيش لن يخاف قلبي وإن قام علي قتال ففي هذا أنا مطمئن طب وإيه تاني يقول مرارا كثيرة حاربوني منذ صباي مرارا كثيرة قاتلوني منذ شبابي وإيه وإنهم لم يقدروا علي ده خبرات عجيبة أوي دي ده الواحد لما يشوف الطفل داوود ده يجد حياته مليانه كده ذكريات جميله مليانه ذكريات جميله خالص مرارا كثيرا حاربوني منذ منذ صباي ومرارا كثيرا قاتلوني منذ شبابي على ظهري جلدني الخطاه واطالوا اثمهم طب عملوا لك ايه لما جلدوك واطالوا اثمهم الرب صديق هو يقطع اعناق الخطاه انت جبار يا داوود بصحيح جدع ما يخافش حتى لو مسكوه وجلدوه وأطالوا اسمهم يعني قعدوا يجلدوا وطولوا وزودوها خالص برضه ولا يهم الرب صديق هو يقطع أعناق الخطاة أهو دول الجبابرة بتوع ربنا دول الجبابرة الذين يقولون علمت يا رب أنك تستطيع كل شيء ولا يعصر عليك أمر طب يقول إيه تاني يقول في الطريق التي أسلك أخفوا لي فخا الطريق التي أسلك أخفوا لي فخا طب وجرى لك إيه يا داوود لما أخفوا ليك فخا يقول الفخ انكسر ونحن نجونا عوننا من عند الرب الذي صنع السماء والأرض كده على طول ولا حاجة لولا إن الرب كان معنا حين قام الناس علينا لابتلعونا ونحن احياء وحد قدر يبتلعك ابدا ابدا ابدا الفخ انكسر ونحن نجونا عوننا من عند الرب الذي صنع السماء والارض وايه تاني يا داوود حياه داوود دي عجيبه خالص يقول دفعت لاسقط والرب عضدني قوتي من عند الرب هذه هي الذكريات الجميله التي يعيش فيها الانسان الذي لا يخشى اطلاقا من الشيطان ولا يخشى اطلاقا من قوه العدو ولا يخشى اطلاقا من الحرب ولا يخشى اطلاقا من التجارب ومن الضيقات ولا من الاضطهادات الكثيرة التي يثيرها عليه الشيطان وجنوده إطلاقا يعيش في اطمئنان يعيش في سلام يعيش في فرح دائم تاركا كل الأمور للرب من الأمور العجيبة إن القديس بطرس الرسول أخدوا هيرودس ورماه في السجن وتاني يوم الصبح كان هياخده يذبحه تصوروا واحد مرمي في السجن وهيذبح تاني يوم قام حصل ايه ربنا بعت له ملاك علشان ينقذه من السجن الملاك لقاه نايم في عز النوم لدرجة قعد يلكزه في جنبه كده عشان يصحيه نايم وهيموت الصبح نايم وهيموت الصبح واللي هيموت الصبح ده يجي له نوم يجي له نوم منين ده نعسان خالص لدرجة الملاك فتح السجن ودخل وفتح عليه الأوضة ودخل وده لسه ولا حاسس قعد يلكزه في جنبه عشان يصحيه نايم ليه يا يا بطرس يقول لك إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي آبائنا الشهداء الشهداء كانوا بيروحوا للموت وهم بيغنوا في السكة وبيرتلوا وبيسبحوا ده من ضمن الأشياء اللي كانت بتتعب الرو... الرومان وحكامهم وبتفقدهم أعصابهم الشجاعة العجيبة عند الناس دول اللي ما بيخافوش آلات التعذيب والسجن والجلد والسحل والحاجات دي كلها وهم فرحانين وقاعدين يغنوا جرى لهم ايه دول ولا ولا يهمنا هؤلاء هم جبابرة البأس الأقوياء الأشداء الذين يحارب بهم الرب يحارب بهم الرب لذلك لتكن قلوبكم شديدة ليكن إيمانكم شديداً ليس ايمانا بقوتكم الذاتيه ولا بعقلكم ولا بذكائكم ولا بمقدراتكم انما ايمان بالله العامل فيكم الله الذي تقول له عشيه وباكر ووقت الظهر علمت يا رب انك تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك امر بهذا يعيش اولاد الله في اطمئنان اقول لكل شيطان يريد الان اغوائي حذارك انني احيا غريبا مثل ابائي ولا يهمك خليكم امام الشياطين جببره صورة الملاك مخيل وهو ماسك الحربة كده وبيطعن الشيطان والشيطان مش قادر يفلفص تحت رجليه دي الصورة القوية المعزية انتم ملائكة ملائكة الرب لا تخافوا من الشياطين ولا من حروبهم تشجع وتشدد بيقول تقوى وتشدد وانتظر الرب ليكن الرب مباركا في كل حين